إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار آمين في زمان الفتنة يحرص المؤمن على الاقتباس من القرآن والسنة إذ الوحي القرآني والنبوي الصحيح سبب من أسباب نجاة المرء في دينه ودنياه وأخراه وكلما اجترأ المجترئون على الوحي قرآنا وسنة تمسك المستمسكون من المؤمنين بهذا الوحي فعلى مقدار التفريط يكون التمسك وعلى مقدار العوج تكون الاستقامة إذ لكل فعل رد فعل وهذا أصل درسناه ونراه مرئيا ولقد اخترت لحضراتكم نصا نبويا هو أصل من أصول ديننا وقاعدة من قواعد إسلامنا الكلية رواه هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه ولفظه عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره وفي لفظ ولا يكذبه أو يكذبه التقوى هاهنا هنا وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره الشريف ثم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله هذا الحديث بهذا اللفظ ورد في الصحيحين هناك زيادات وردت في غير الصحيح عند الإمام أبي داود والترمذي وابن ماجة بأسانيد صحيحة نتعرض لها في مواطنها إن شاء الله تعالى لماذا اخترنا هذا الحديث لأنه أصل في عدة أمور الأمر الأول أصل في ضبط العلاقات بين المؤمنين ثانيا لأنه أصل في ضبط المعاملات بين المسلمين ثالثا لأنه أصل في توحيد كلمة الموحدين هذه كلها مستنبطة من من هذا النص النبوي الرائع الرائق قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا الأصل في لغة العرب أن يقال لا تتحاسدوا وحذفت التاء طلبا للتخفيف فصارت لا تحاسدوا لا تفاعلوا أي لا يحسد بعضكم بعضا فيقع الواحد منكم في شراك إثم الحسد وهو لا يدري والحسد عرفه جماهير العلماء فقالوا هو تمني زوال الخير عن الغير وهو تعريف قد اشتهر على الألسنة إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه قد أضاف معنى رائعا رائقا فقال بل كراهة الغير وكراهة الخير له داخلة في معنى الحسد وأكد على هذا المعنى وأصله شيخنا الإمام ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه فقال ومن لوازم ذهاب الخير عن الغير كراهته لأنك إذا كرهت هذا الإنسان تمنيت زوال الخير عنه والناس مع الحسد على أقسام فمنهم من من الله تبارك وتعالى عليه بشيء من الديانه فإذا نفث الشيطان في روعه ونفخ فيه وطلب منه قصد الحسد دفع بما عنده من الديانة هذا الخاطر الآثم وبرك وطلب الخير لهذا المحسود وهم أقل الناس طب ليه لأن الحسد مركوز في فطر الخلق فما من أحد إلا وهو يتمنى أن يفوق أقرانه وأن يعلو عليهم وأن تكون مرتبته ومنزلته أعلى منهم ولكن صاحبنا بديانته دفع هذا الخاطر فجزاه الله خيرا النقيض وهم أكثر الناس وأخبث الناس من يشتهي زوال النعمة عن المحسود ويبغي عليه بالمقال والفعال ده مش بيحسده بس ده كمان وقع في إثم البغي فبعد حسده نشر السيء عنه بالحق والباطل وقصد إهانته والحط من كرامته وهذا من أخبث الناس وأخبث من من يتمنى زوال النعمة عن المحسود ولا يتمنى أن تصل النعماء إليه يعني هو بس عايز المصيبة تنزل على المحسود بس وده يشفي غليله فقط حتى وإن لم يصل هذا الخير إليه فسبحان الله رزق الأول قلبا دينا خاشعا خاضعا ورزق الآخرين قلوبا تشبه قلوب الشياطين في جثمان الإنس الصنف الثالث صنف ابتلي بالحسد باعتباره مرضا مركوزا في فطر الخلق واجتهد في دفعه واجتهد في دفعه بكل سبيل مباح متاح فهذا إن شاء الله لا إثم عليه والقسم الأخير هو قسم ابتلي بصنف ابتلي بهذا الداء وهو داء الحسد إلا أنه لم يبغي على المحسود قولا وفعلا وهذا آثم على الراجح من أقوال الفقهاء وخلاصة هذه المسألة أن من حسد غيره في أمر دنيوي دون تمني زوال نعمة أو خير عنه فهذا لا بأس به عند جماعة من الفقهاء واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وإن كان ترك ذلك أولى أما إن كنت تقصد بالحسد المعنى الشرعي وهو الغبطة وأطلق لفظ الغبطة على الحسد استعارة وليس أصالة فهذا لا بأس به ومما يدل على ذلك قوله سبحانه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أي في أمر الآخرة فليتنافس المؤمنون وليشمر المجدون وكذلك فإن رسول الله تمنى الشهادة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه هم الجماعة دول الجماعة بتوع بلدكم دول ما بيتردوش عن الصحابة ولا ايه اصل انا قلت مرة عن ابي هريرة برضه وما حدش قال رضي الله عنه والمرة دي برضه ايه يا عم في ايه عن ابي هريرة رضي الله عنه وعن سائر الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولولا ان اشق على امتي لودت ما قعدت خلف سرية ولوددت أن أجاهد في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ويبين هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه وفي لفظ فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار إذا يتبين لك أيها الكريم الفاضل أن الغبطة وهي حسد مشروع إن جاز إطلاق هذه اللفظة لا تكون إلا في أمر مباح أو في أمر أخروي إنما واحد ابتلي في عقله وما أكثر هؤلاء في زمان مرجت فيه العقول قاعد يا عيني بيحسد كل جيرانه جاره الأول بيبيع مخدرات وحشيش وبنج فبيقول يا ليت لي مثل ما أوتي تاجر الحشيش إنه لذو حظ عظيم ليه يا سيدي ده بنى عمارة ما فيش حد في بلدنا كلها عرف ايه يبنيه لا ده بقى اخبث من كل اللي احنا ذكرناه والتاني زميله نجح بالغش وبقى الغش حق لكل طالب دلوقتي في الثانوية العامة مثلا فالواد غش ونجح وافتكر نفسه فعلا بيفهم فدخل كلية من كليات الايه القمة زعموا وراح داخل وقال لك فرصة بقى الدكتور خالد جاري وانا نفسي ان انا ابقى ايه اكسره بقى اعمل صيدليه اكسحه فيه فيدخل كليه صيدله بهذه النيه وبهذا الحسد غير الجائز فيرسب فيزداد حنقه وحسده على هذا المحسود طب ليه ليه الحسد فيه معنى الاعتراض والتسخط على قضاء الله وقدره الحسد فيه معنى كراهة الإنسان لإخوانه الحسد فيه دلالة فساد القلب وخرابه ولهذا لا يدفع الحسد إلا بالصبر والاستعانة بالله اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله هذا أصل لا تحاسدوا ولا يقع الحسد في قلب عرف الله لا تحاسدوا ولا يقع الحسد المنهي عنه في قلب نفض الدنيا وكواهلها وإنما يقع الحسد في قلب تشبث بالدنيا فصار كالدهريين ممن يظن أن الحياة الدنيا باقية وأنه سيموت أو يحيا ما يهلكه إلا الدهر وفي زمان العوالم والعلماء والعولمة انتشر التجهيل المتعمد فصار الناس يحسد بعضهم بعضا ويبغي بعضهم على بعض لأتفه الأسباب وأحقرها ولهذا قال الحسن رحمه الله تعالى وأجود ما في الدنيا نكاح ومركب ومشرب وملبس فأما النكاح فمبال إلى مبال وأما المأكل فعذرة تلقى بها في مواطن النجاسات وأما المشرب فبول يخرج لا تطيق حبسه وأما الملبس فدودة تخرجه لا تساوي شيئا الناس بتتقاتل على هذه الأشياء وعلى مرادفتها زي إيه زي المنصب هيموت ويبقى في المحليات هيموت هيموت ويبقى عضو مجلس نواب ليه ما انت عارف ليه هيموت هيموت كده ويبقى مدير في مدرسة طب انت ربنا سبحانه وتعالى عافاك من الابتلاء لأن هذه الأماكن أماكن أمانات فإما أن تقوم بحقها وإما أن تكون سببا في إسقاطك من عين الله أولا ثم في سقوطك يوم القيامة بتقاتل عليها ليه آه ولكني أخشى عليكم أن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم هل حصل؟ حصل ذلك فقل صدق رسول الله قال النبي لا تحاسدوا وقصة الحسد لها لها إن شاء الله مفرداتها إن قدر لنا لقاء آخر لا تحاسدوا ولا تتناجد ولا تناجشوا وهي كالأولى أصلها لا تتناجشوا حذفت التاء طلبا للتخفيف ما هو النجش النجش بيع منهي عنه وهو أن يقصد فلان أن يزيد في سعر سلعة معينة لنفع البائع بزيادة الثمن وإضرار المشتري بزيادة الثمن عليه هذه الصورة هي صورة ما يحدث في كثير من المزادات يجيب واحد عشان يعرقه بيعرقه ازاي يقول له انت هتيجي كومبارس كل شغلك ان انت تعليل المزاد بس لسقف معين وتتفق مع التجار الآخرين عشان يعني يتقال إن إحنا فعلا إيه زايدنا مزايدة صحيحة قانونية وبعد كده هترسى عليا عند الليمد الفلاني أو عند الإيه المبلغ الفلاني هذه صورة المزايدة التي تدخل في معنى لا تناجشوا وجمهور أهل العلم والأئمة الأربعة على صحة البيع المتضمن للنجش لأن النهي عن النجش خارج عن هذا البيع إلا أن الإمام مالك والإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهما برضه ما بتترحموش على الأئمة برضه إلا أن الإمام مالك والإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهما قالا بثبوت خيار الشرط للمبيع له اللي هو المشتري يعني ايه الكلام الكبير ده انا راجل رايح اشتري منك وعلمت بعد شرائي بالتمثيليه بتاعه النجش دي ووجدت أنك قد غبنتني خدعتني مكرت بي والله يقول ولا يحيق المكر السيء إلا إلا بأهله فرحت قايل لا عرفا حتى لو زاد ثمن حتة الأرض دي هتزيد عشر تلاف جنيه إنما مش هتزيد مئة ألف فرحت جاي وقلت لا إما إن أنتم تردوا علي هذا المال الذي غبنتوني فيه وقمتم بالنجش والخداع فيه وإما أن تعوضوني فهل هذا جائز قال مالك وأحمد نعم وهو ما يعرف بخيار البيع هذا المعنى معنى جديد ويدخل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يسم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه لماذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور ولم يطلقها فكان الجواب لأن هذه كلها هي مفسدات الأخوة ومنغصات الحياة بالنسبة للمسلم هذه المفسدات إذا فشت في مجتمعات المسلمين أسقطت هذا المجتمع صح ولا لا بص كده على الناس في بلدك ستجد أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فانتهكوه هو سبب من أسباب وقوع التدابر والتنافر والاختلاف الذي سأوصله الآن إذن انتبه رحمك الله انتبه انتبه لماذا انتبه إلى هذه المنهيات إياك أن تتناجى إياك أن تقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بيع النجش إياك أن تبيع على بيع أخيك إذا تم له بيعه وإياك أن تخبب البائع على المشتري فتفسد ما بينهما من علاقة ودية هي أصل في البيع والشراء قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إل- في تأويل قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم قال مبينا هذا المعنى قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما طب وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما لا يبع أحدك- أحدكم على بيع أخيه لا يسم على سوم أخيه لا يتلقى الركبان إذ النبي نهى عن تلقي الركبان تلقي الركبان ده صورته المعاصرة زي إيه عارف أنت استنصار أنا راجل نازل شربين وأنا راجل آه، يعني الغريب أعمى وإن كان بصير آه ده حقيقة فأنا جاي وعايز أسكن عندي امتحان عندي حاجة عايز أسكن أسبوع ولا شهر ولا بتاع فسألت يا جماعة مين هنا قال لك شوف روح لفلان ده كبير مصر فصاحبنا بص لي كده قال لك بس شيخ بقى ومختوم على قفاه توكلنا على الله فرصة اه زبون تعالى يا مولانا وراح مدخلني كالفقر كده في الايه في المصيط خير يا سيدي انت هتسكن هنا وخلي بالك في الشهر ده توب ال- الشقة دي مثلا مثلا ألف ونص فأنا ما اعرفش بقى وبتاع وعايز أحط حاجتي وتعبان وقصة كده فرحت إيه واخد الموضوع على مضض أبص حواليا الحتة اللي أنا قاعد فيها يعني نسأل الله السلامة والعافية مجاري طفحة وتصحى على سب دين وتبص على وشوش كده ربنا ما يكتب عليك دي بألف ونص أمال يا عم لو عايز أطلع كده أتبشرق شوية كده أروح على الشارع الرئيسي مثلا واخد بالك شارع السوق مثلا في شربين يبقى بكام ب 10000 جنيه فأكتشف أن هذا الرجل قد غرني خدعني وهذا هو معنى النجش اللغوي مداره على الخداع والمكر هنا يكون صاحبنا قد وقع في النهي الذي قاله رسول الله إذ نهى رسول الله عن تلقي الركبان كل هذا داخل في معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا وهذا أصل من أصول ضبط المعاملات في الإسلام إذ من أصول ضبط المعاملات في الإسلام أن المعاملة في الإسلام تقوم على الصدق والوفاء لا على المكر والكذب والخديعة والدهاء وهذا أصل من أصول الاقتصاد الإسلامي الذي يميز غيره قال النبي ولا تدابروا التدابر لا يأتي إلا من الهجران والمخاصمة وأصله أن يولي كل واحد دبره للآخر وأن يشيح بوجهه عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا ده, ده هو التدابر وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ولا تدابروا أي لا توقعوا أسباب التدابر بينكم وقد ذكرنا طرفا منها في التحاسد و والتناجش التدابر لا يقع إلا لأسباب دنيوية محضة في الغالب الأعم حتى هؤلاء الذين يلبسون الدين ثوب تدابرهم نقول لهم كذبتم زي ما تلاقي زبون كده واخد بالك ما بيسلمش على الناس في بلده او ما بيسلمش على فئة المتدينين في بلده ليه اصل دول تبع الجماعة الفلانيين وانت معانا ولا مع التانيين انا معاكم انتوا الاثنين لا ما ينفعش الاسم ما تجيش على اثنين اختار لك واحد وايه معاه طب ما ينفعش اكون مع المسلمين مع كل المسلمين لا ما ينفعش ده كان زمان انت لا تبع الاهلي لا تبع الايه لا تبع الزمان طب ما ينفعش ابقى زمهلكاوي يقول لك لا هذه الإشكالية سبب وقوع التدابر ولهذا أحيلك أيها الكريم الفاضل يا طالب العلم على معنى جميل أثاره الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى حين قال واعلم أن أصل الاختلاف في الدين لا يقع إلا من الهوى وإن ألبسه صاحبه ثوب المشروعية إذ تراه يقاتل عن شيخه ومتبوعه لا يقاتل عن الحق ودي انت بتشوفها فلان بيسمع أشكال معينة والأشكال دي بقى شغال إيه رأيك في الحويني مبتدع ضال طب ايه رأيك في الشعراوي مدرسة تانية يعني ده الشعراوي ده فيه وفيه زي المعلم ابراهيم عيسى كده لعنة الله تبارك وتعالى على من ظلم المسلمين عامل لك فيلم مولانا علشان يتريق ويسخر ويجلي ويجسد هذه التريقة قصة كده لو ربنا قدر ان احنا نيجي هبقى فهمك انت المرامي بتاعتها ويسخر من واحد زي الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه ويمسك واحد زي الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر الراحل يمسح به البلاط السؤال بقى هل ما تفعله يا هذا دين يعني ستلقى الله به فتلاقيه بيهزلك ايه يهزلك راسه يقول لك دين ولو فتشت في حقيقة قوله وسلوكه لوجدته هوى محض عبده صاحبه من دون الله وأنت منهي عن عبادة غير الله تعالى وإن كان الهوى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم لا خلي بالك والله من وأضى الله الله على إيه على علم يعني لا يغرنك ذكره للنص الشرعي والدليل وهو يحرف دلالة الدليل ليخدم بذلك ما يصبو إليه من توجه هذا معنى جليل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تدابروا ثم قال ولا تباغضوا لا تقعوا في أسباب البغض المؤدية إلى تفتت وحدتكم وتشتت كلمتكم وفساد ذات بينكم وتذكروا قول ربكم في محكم التنزيل واذكروا نعمة الله عليه إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وتذكروا قول ربكم إنما المؤمنون إخوة تذكروا هذه المعاني وأنتم تجرون الآن جراً لهذا التباغض لما تجد واحد زي الإمام ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه هذا الإمام الفقيه المالكي الشهير يقول مثلا في كتابه التمهيد وأجمعوا على أن من وقع في هذا النهي يقصد بذلك بيع النجش في قوله ولا تناجشوا وأجمعوا على أن من وقع في هذا النهي عالما فهو عاص لله ورسوله ليه؟ يدلل على ذلك فيقول لأنه يضيق ما وسع الله من وحدة بين المسلمين ويفسد ذات بينهم الله أكبر عند أبي داود والترمذي بإسناد حسن من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأفضل من الصدقة والصيام قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي هي الحالقة بالله علي هل وقع التدابر بين المسلمين والجواب نعم كان الناس يحبون ربهم يحبون نبيهم يجتمعون على كلمة واحدة ألا وهي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شرقوا أو غربوا فلما تنازلوا عن هذا الوحي وحرفوا دلالات نصوصه وقعوا في التدابر والاختلاف وهذا هو السبب الوحيد الآن الذي يجمعنا فإذا أسقطناه سقطنا بلا شك نفسي إن المسلمين لا سيما الشباب يتعلموا من عدوهم إن يهودا عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى يوم الدين لا يجتمعون إلا على توراتهم المحرفة وتلمودهم المبدل لأحكام التجويد لأحكام التلمود أو عفوا التلمود المبدل لأحكام التوراة والنصارى بأناجيلهم المتضاربة المتناقضة لا يجتمعون إلا على حب النصرانية والموت في سبيلها يعني تبص كده تلاقي الأرثوذكسي ما بيطقش بتاع الفاتيكان ما بيطقهوش وبيكفروا بعض بس أول ما تظهر أنت في الصورة يعملوا إيه ده احنا حبايب واخوات ومتجمعين وعليكم هنخلص ان شاء الله ولكن انظر الى كثير من المسلمين انظر اليهم كده بص هتلاقي مصيبة خير يا عم في ايه يقول لك ده فلان المسلم الموحد بيكره المسلم ليه اصله مش نازل لي من زور اصله رخم أصله تبع الجماعة الفلانية أصله تبع فلان فأنا مبطئهمش هذا حدث في زمان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حينما نال رجل رجلا آخر أمام عبد الله بن عباس فشتمه وقذفه فبص له كده ابن عباس فقال له هل فرغت تخلصت كلامك قال له ابن عباس هل فرغت فقال الرجل ايه نعم قال له أما سمعت كلماتي يا ابن عباس قال له وهل تكلمت بني هو اللي انت قلته ده كلام دي كوارث ثم قال له أي بني هل غزوت فارس والروم هل غزوت فارس والروم قال له لا قال سلمت منك فارس وسلمت منك الروم ولم يسلم منك عرض أخيك سلم منكم الروس وبوتن وسلم منكم ترامب وأمريكا وسلم منكم نتنياهو واليهود ولم يسلم منكم أعراض أهل الإسلام وإن اختلفنا في مسألة أو مسألتين أو مسائل سائغة أليست مصيبة ولهذا قال النبي لا تباغضوا لا تباغضوا مما يقطع هذه الأسباب أقصد أسباب البغض التهادي التحابب مما يقطعها زيارة المريض وعيادته مما يقطعها شهود الجنازة كما سيفعل الناس إن شاء الله الآن مما سيقطعه أن تكون لإخوانك من أهل المسلمين عونا خادما أن تتعاون معهم على البر والتقوى لا الإثم والعدوان مما يقطع أسباب التدابر أن تمسك عليك لسانك فلا تقع في غيبة أو نميمة هذا كله من أسباب قطع التباغض والتدابر أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً قال القرطبي رحمه الله تعالى كونوا كإخوة النسب حيث ما بينهم من مرحمة ورفق وحب وود كونوا كإخوة النسب بل كونوا أفضل من ذلك كما عند أبي داود والترمذي بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم المؤمن أخو المؤمن المؤمن مرآة المؤمن يرد عليه ضيعته ويحوطه من ورائه المؤمن مرآة المؤمن يرد عليه ضيعته ويحوطه من ورائه كونوا عباد الله إخوانا عمقوا أسباب الأخوة الإيمانية والإسلامية بينكم لأن الأخوة الإيمانية مقدمة على أخوة النسب فالأخوة الإيمانية باعثها أخروي ونتاجها أخروي بينما أخوة النسب باعثها دنيوي وعليه فأخوة الدين والإيمان والإسلام تقدم على أخوة النسب قال النبي المسلم أخو المسلم المسلم دي اللي هي ال الاستغراقي المسلم أخو المسلم لا يظلمه طب بيقولوا يعني ايه المسلم ال الاستغراقية لما اقول كل من في المسجد مسلمون او في المسجد المسلمون يبقى كل الموجودين دول ايه المسلمون ال الاستغراقية تشمل كل من يدخل تحتها الطلاب ناجحون إذا كل الطلاب ناجحون المسلم كل من ثبت له الإسلام بيقين ولم ينتفي عنه بالشك داخل في هذه القاعدة الكلية المسلم أخو أخو المسلم يا الله طب عندنا مشكلة وهنختم بيها ونكمل بعد الصلاة اللي عايز يكمل أي مسلم أخو المسلم يا راجل أنت متأكد من الحكاية دي آه أنا متأكد منها لأن النبي اللي قال كده قال المسلم أخو الإيه المسلم هتقول لي بس أنا سمعت في التلفزيون والتلفزيون وحش لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا يا حاج الكلام ده غلط ده كلام أهل الباطل ده مش صح اللي بيتكلموا في التلفزيون دول بشر صح يبقى ما دام بشر يبقى بيصيبه ايه ويخطئه طب معيار الصواب والخطأ ليا وله ولحضرتك ولأي حد أن نقيس كلامه على المصدر المعصوم اللي هو الكتاب والإيه والسنة فإن وافقت أنا بكلامي هذا الحق يبقى كلامي إيه صح والعكس فأنا شفت في التلفزيون إن المسلم اللي أخويا هو بني وطني الذي يسكن أرضي وت- وتظله سماء وتقله أرض واحدة معي بس هو ده المسلم اللي أخويا غير كده ربنا يتولاه بقى ما عرفوش قال- يعني المسلم مثلا في حلب ده أخويا انت متأكد من المعلومة دي اه بس ده مش من بني وطني لا تجمعني به قومية ولا وطنية طب المسلم اللي في أمريكا أخويا آه والمسلم اللي في الصين الشيوعية الإلحادية آه والمسلم في أي مكان وجد وفي أي زمان وجد هو أخ لي في الله بس انت كده هتزعل الناس بتوع التلفزيون طب هتزعل بتوع التلفزيون ولا زعل النبي يعني النبي بيقول المسلم أخو المسلم وانت راجل بتقرا في المصحف وبتختمه كل شوية وفيه قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة صلى الله عليه وسلم جميل يبقى المسلم أخو المسلم كل من ثبت له الإسلام بيقين ولم ينتفي عنه له حق عام اسمها حقوق المسلمين العامة وفي بقى حقوق خاصة أخ صديقي حبيبي ده بيبقى له حقوق أكثر شوية طب أخويا من النسب هو أخويا وصديقي وحبيبي وأخ كمان في الإسلام يبقى كده الأمور بت إيه؟ بتزيد طب اخ ليا في الله وساعدني وبقى له يد عليا يبقى كده الحقوق ايه بتزيد نكمل الحديث ان شاء الله وفوائده بعد الصلاه نسال الله تبارك وتعالى باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى ان يجمع كلمه المسلمين على الحق وأن يؤلف قلوبهم على الصدق وأن يهدينا وإياهم إلى ما فيه الخير اللهم نصرك الذي وعدت اللهم تأييدك لعبادك المؤمنين نسألك اللهم والأئمة على منابرهم في يوم الجمعة نصرا عزيزا للإسلام والمسلمين في كل مكان من أرضك اللهم انصر إخواننا المرابطين على الثغور في كل مكان من أرضك اللهم كن لهم مددا وعونا يا رب العالمين اللهم نصرك للمستضعفين من المؤمنين في أرض الشام اللهم عليك بمن ظلم إخواننا في حلب اللهم عليك بمن ظلم بإخواننا في حلب اللهم عليك ببشار الأسد ومن أعانه يا رب العالمين اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم يا مولانا لكل ظالم عبرة وآية اللهم إنا نسألك نصرا للإسلام والمسلمين في اليمن اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن اللهم احفظ إخواننا من أهل السنة في العراق اللهم اجمع كلمة المسلمين في مصر واجمع كلمة المسلمين في ليبيا اللهم أنقذ المستضعفين من المسلمين في روهينجا اللهم احفظ إخواننا المستضعفين المستذلين من المؤمنين في أفريقيا الوسطى اللهم عليك بالروس والهندوس والماجوس اللهم عليك بحلف الكافرين اللهم احفظ إخواننا في المسجد الأقصى اللهم احفظ إخواننا في المسجد الأقصى وفي أكناف بيت المقدس يا رب العالمين اللهم عليك باليهود ومن والاهم اللهم عليك باليهود ومن والاهم والأمريكان ومن ناصرهم والشيوعيين ومن شايعهم اللهم احقن دماء المسلمين أينما وجدوا يا رب العالمين اجمع كلمة المؤمنين ثبت أقدام الموحدين اللهم احفظ إسلامنا وانصر قرآننا يا رب العالمين اللهم لا تمكن من بلاد المسلمين العلمانيين ولا الملحدين ولا الشيوعيين ولا الليبراليين ولا أهل الفسوق والإلحاد والعربدة يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي آمين آمين والعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم اللهم آمين أقم الصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم توقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم واتفقنا أن ال في قول النبي المسلم دي ال الاستغراقية التي تشمل كل أفرادها المسلم أخو المسلم لا يظلمه الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه والعدل نقيضه ولهذا نهانا الله عز وجل عن ظلم أنفسنا أو ظلم غيرنا فعن ظلم نفسك نهاك الله سبحانه وتعالى بقوله آه فلا تظلموا فيهن أنفسكم والتانية قول الله عز وجل ولا تظلموا أنفسكم طيب وعن ظلم الغير قال النبي عليه الصلاة والسلام ها يا, عب... يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أي لا يظلم بعضكم بعضا ولا يبغي بعضكم على على بعض طيب واحد ظلم غيره هيعد كده قالوا لا الظلم ظلمات يوم القيامة واحد ذبح غيره واحد قتل غيره واحد قهر غيره ده كده هيعدي يبقى قابلني إن عدى هنا مش هيعدي هناك لأن هناك ستحاسب بمثاقيل الذر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره المسلم أخو المسلم لا يظلمه فإذا ألحق به الضرر وأعان أهل الفسوق وأهل الزيغ عليه كان ظالما له إذا انتقصه حقه كان ظالما له إذا نال من عرضه كان ظالما له إذا أكل حقه وحق إخوانه يبقى إيه ظالم له طب احنا عندنا في بلدنا سلو البلد ان ما يورثوش النسوان يقول لك كده سلو بلدنا شو يقولوا الكلمه دي سلو البلد ما تورثش يعني ايه ما تورثش يا حاج يقول لك تاخد مواسم انما ما تاخدش فلوس او ما تاخدش حته الارض الارض تطلع بره ده استغفر الله يا للعار يا للشنار طب هتعمل ايه يوم القيامه بقى هو ده مش اكل برضه لاموال الناس بالباطل بس سلو بلدنا ماشي سلو بلدك غلط مش لسه قايل لك زي واحد مثلا اجي اكلمه واقول له خلي بالك كذا حرام يقول لي بس الاستاذ ابراهيم عيسى رضي الله عنه قال انه جائز يا هلا واخد بالك او الاستاذ اسلام البحيري قال انه لا باس به واخد بالك انت ازاي لا ابن تيميه ده ابن تيميه ارهابي ومجرم لا ده سيبك من ابن تيميه طب خليها في حاجات هاتها في الشافعي ولا حد عشان تعدي واخد بالك المهم سيبك من القصه دي فصاحبنا ده نفس القصه اقول له قال الله عز وجل يقول لي سلو ايه بلد دي يا اخواننا اسمها الطواغيت او الاوثان المتوارثه في حاجات كده عندنا في دماغنا غلط وهم كده بس دي اوثان قلبيه عارف انت زي مثلا بنته طلقت الراجل ده كان جائر ظالم فطلقها يقول لك سلو بلدنا نتجوز مطلقه استغفر الله العظيم طب المطلقه دي يحصل فيها ايه تموت احنا مالنا قال لا طب ما مش ده مش ظلم برضه وانت ماشي بقى انت لو اشتغلت في الظلم القصه كبيره وجامعه هيتقفل فبلاش واخد بالك الظلم وانت ماشي بقى انا ما بتكلمش انا مؤدب المهم المسلم اخو المسلم لا يظلمه واللي بعده ولا يخذله يا ما هو الخذلان قالوا جماع معنى الخذلان هو أن تكل إخوانك إلى مصيبتهم وما نزل بهم من ملمات فلا تنتصر لهم ولا تشعر بهم أنا- يا راجل ده نازلة حلب دي نازلة نازلة التاريخ هيكتبها كده نازلة ان بلد كاملة أبيد أكتر أهلها والباقي هجر ما فيش هناك غير الجدران وما فيش واحد فتح بقه دعا حتى للناس دي إلا من رحم الله من أفراد قناة صح ولا لا شفت إمام دعا للناس دي يجرؤ يدعو للمرتدين بتوع حلب استغفر الله العظيم يا رب لا ويرجع يقول لك سخط الله نازل علينا منين يا راجل لا والتاني يطلع لك على الفيس يقول لك اين الله من واقعنا ده ربنا لطيف انه ما خسفش بينا الارض المسلمين بيبادوا في ميانمار ميانمار الروهينجا دي البوذ هناك بيعملوا ايه انت اكيد شفت المشاهد دي على الفيس بيجمعوهم كده عزك الله عارف انت لما تدرس ال- الرز بتدرسه بيحطوهم عشان يدرسوهم زي الرز كده ويذبحوهم بيذبحوهم كما تذبح انت الخراف او تذبح الشياه وياخدوا لان هم طبعا ما عندهمش مشكله في مساله بيع الاعضاء ولا عندهم مشكله في اكل لحم الادمي ما عندوش اي مشكله خالص ومحدش طبعا من بتوع حقوق الانسان ولا الحاج اسلام البحيري ولا الرجاله دي يتكلم عنه ما يتكلمش يتكلم عن الناس دي ليه قال مش ارهاب وفي افريقيا الوسطى النصارى قايمين باحسن واجب تشاد بيبيدوهم بيقول لك يعني احنا ن- من انصار المسيح كلمه الله اللي هيقف ضد دي هنذبحه موضوع منتهي لا طب والقصص دي بتحصل في عالمنا المعاصر اه عودة الرق والنخاسة وعودة أن يأكل القوي الضعيف كل ده بيحصل بيحصل وده مش إرهاب ولا تطرف ولا أي حاجة وممنوع التدخل في الشؤون الداخلية لهذه البلاد مصيبة ولا مش مصيبة المسلم أخو المسلم لا يخذله قال نبيك صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد بإسناد حسن قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم أو ما من امرئ مسلم يخذل مسلما في موطن أراد فيه نصرته وكان قادرا على أن ينصره إلا خذل في موطن أراد نصرته الجزاء من جنس العمل قال عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه في الأثر الذي أخرجه البزار بإسناد صح موقوفا عليه قال من خذل مسلما وهو قادر على نصرته خذل على رؤوس الأشهاد يوم القيامة كل واحد بقى يجهز للحكاية دي كل واحد يجهز لا يخذله ولا يحقره لا تنظر إليه بامتعاض وامتهان كأنك رب وهو شيء حقير زي ما تيجي تقف كده في مكان من الكماين واخد بالك ويجي حتة واحد يعني أقول إيه بس أسأل الله الهداية يوقفك يبص لك من فوقك لتحتك كده أول ما يشوفك ملتحي آه يا زبون ده أنا واقف مستنيك من بدري تعالى يا حبيب تعالى وحشني عايز أديك بوسة واخد بالك ويبص لك من فوق لتحت ليه يا سيدي ليه ما فهمت معنى كلمة العادة والمتعلم إلا لما دخلت هناك كنتش فاهم الحكاية دي خالص كان كل الناس عندي ايه بشر مفيش فرق بيني وبينه غير بديانته حتى لو انا ربنا من عليا بشوية علم هو ممكن يكون ربنا من عليه بتقوى ربنا من عليه بصحة وانا صحتي طع- يعني تعبان واخد بالك ربنا من عليه باولاد بارين يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى يا اخوانا اسمه العدل وصلت فانت اخذت قسمتك بما يصلحك لا بما تهوى وتشتهي ودي خلي بالك منها كويس جدا لأن ممكن ما تهواه وما تشتهيه يكون مهلكا لك وأنت لا تدري ولكن البعض يعترض على قسمة الله وعلى عدله أين الله من واقعنا الكلمة اللي بيقعدوا يقولوها دي أنا رديت عليها رد كبير قوي قوي قوي قوي في المسألة دي ممكن اللي عايز يرجع لها هيلاقيني رديت على ثلاث أصناف من البشر صنف تشكك في الله وفي وجود الله فألحد وأعلن ذلك الربوبي والشكاكة والملاحدة وصنف هو مسلم ولكن أصابته لوثة إلحادية السلوك دخلت في بعضها أو السلوك اتعرض شوية وصنف ثالث هو مسلم محب لله ورسوله ولكن محبط يائس بسبب الايه الاوضاع العامه فوجهت الاجابه الى كل صنف على حده اللي عايز يرجع للمساله دي على الايه على الانترنت يبقى المسلم اخو المسلم لا يحقره ولهذا مما يدفعك الى عدم احتقار المسلم حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لا تنظروا إلى من هو أعلى منكم وانظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم يجي الواحد يبص كده الواحد زي الشيخ محمود من الأثرياء والأغنياء والأتقياء راجل كده حاجة كبيرة قوي فلما اجي ابص ابص له في الجانب بتاع الدين اللي احنا قلنا انه فيه غبطه بس ما بصلوش على العربية البورش اللي هو جاله وانت كده بتدعو الى عدم التطلع لا خالص انا ادعو ان انت تسعى وتكتسب من حلال وتوسع على نفسك واهلك بس ما تبصش لغيرك ان ربنا اعطاه فهذا ابتلاء له وسيسأل عن الصغير والكبير فيه وان منعه فلعل هذا هو الاصلح له وصلت خدتوا بالكم دي تاخدها بالك تاخد بالك منها كويس جدا جدا جدا ولا تحقره طب واللي يحقر مسلم ويبص له من فوق لتحت واصلاني معايا نجمه وانت معكش حاجه واصلاني استاذ دكتور وانت فراش واصلاني عندي اطيان انا عندي هنا ايه الزمان بتاع الارض دي كلها تبعي وانت بتشتغل كلاف اخرك كده تجمع شويه قطن ولا بتاع ايه يا عم تهدى كده يا سيدي ما احنا قلنا لك قصة الدنيا كلها أربع حاجات وكلهم طلعوا كلام ملوش لازمة يعني يبقى لا تحقر إخوانك ويقوم النبي يقول إيه ولا يكذبه وفي ضبط عند الترمذي ولا يكذبه أي لا يخبره بشيء على خلاف واقعه إلا إذا اشتر ذلك مصلحة دينية أو دنيوية له اللي هو الاستثناء الجاي بالشرع في جواز الكذب في مواطن خدت بالك انت ازاي والكذب ده مصيبة كبيرة كبيرة من أكبر كبار أنا أنا بستغرب جدا إن مثلا تلاقي كبير بيكذب على إيه؟ على صغير رئيس بيكذب على مرؤوس إيه سيد بيكذب على عبد أستاذ بيكذب على إيه؟ على طالب لا والدنيا كلها ماشية كده وتطلع وسائل الإعلام تنشر الكذب في الناس وتشيع الكذب في الناس وتستهين بعقوبة الكذب ده سيدنا رسول الله بيقول وإن العبد لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة صيغة مبالغة من الكذب فينادى في الملأ الأعلى أن فلان الكذاب قد قال كذا بقى سمة بقى عارف انت ايه زي فلان الراجل الدين تيجي تقول فين الدكتور محمد اللي في البلد يقول لك ما شاء الله دكتور تعرف الدكتور محمد ده راجل فاضل ده انتوا ناس كمة لانه راجل كده مشهور بين الناس بالايه اه سمة زي سيدنا رسول الله كده يتسأل عليه في مكة مين محمد يقول لك الصادق انت بتسأل عن الصادق الامين الله كل العالم حتى الكفار كانوا بيشهدوا بصدقه ما عدا ابراهيم عيسى والاشكال دي فيلم مولانا وما كذا يعني فيلم مولانا ده انا هفسخه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله وحولي وطولي لن ندع شاذ ولا فذ الا هنرد عليه ونبين كذبه ونميز مدى حقد هذا الرجل وامثاله على الله ورسوله قالوا ولا يكذبه طيب أنت مأمور بالصدق يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين امتدح الله تعالى سيدنا إبراهيم بأنه كان إيه إنه كان صديقا نبي طب وسيدنا إسماعيل صادق الوعد وكان رسولا نبي ما شاء الله عشان كده الجماعة الفقهاء قالوا الكذب من أكبر الكبائر وهو يمر بالحالات الفقهية الخمس فقد يكون حراما طبعا معروف حرام ازاي فكل ما قلت فيه قولا خالف فيه الواقع فهو كذب محرم وتزداد الحرمة إن اجتر هذا بلاء على المسلم طيب وقد يكون مكروها وهو قول جماعة من الفقهاء كأن يكذب الرجل كذبا كثيرا على امرأته تطيبا لخاطرها إلا أنه منازع بأن النبي قد أباح الكذب على الزوجة من ضمن الشروط المستثنى في الإيه؟ في الحديث بس ما تزودهاش يعني قالوا طيب والكذب الواجب الواجب قالوا أن يكذب الرجل لإنقاذ مسلم لإنقاذ عرضه أو ماله من كافر أو ظالم غشوم قصة أصحاب الأخدود يا مولانا واخد بالك انت حد فاكر انت قصة غلام الأخدود قالوا طيب والكذب المندوب كأن يكذب تطييبا وجمعا وإصلاحا بين المسلمين قالوا طب والكذب المباح قالوا هو الكذب الذي أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحرب إذ الحرب خدعة صح ولا لا نعيم بن مسعود حد فاكر قصته لما قام بالدور البطولي اللي انتوا عارفينه في الأحزاب واخد بالك والنبي قال له خذل عنا يا ابن مسعود فراح رايح لليهود لعب عليهم وراح لكفار قريش لعب عليهم وربنا سدد لسانه ونيته وقصده فهزم الأحزاب ببركة نعيم بن مسعود تأخذت بالك قالوا طيب والتعريض التعريض قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب بس المسألة طويلة مسألة طويلة الذيل جدا ولكن خلاصتها إذا كان التعريض مؤديا إلى واجب فهو واجب وإذا كان مؤديا إلى حرام فهو حرام وإذا كان مؤديا إلى مكروه فهو مكروه وإذا كان مؤديا إلى مندوب فهو مندوب وإذا كان مؤديا إلى مباح فهو فهو مباح وصلت ولا يكذبه أو ولا يكذبه ولا يسلمه عارف انت التسليم فلان بيسلم فلان يعني ايه بيقوم مبلغ عنه او مفسد عليه او يقول عليه كلام بالباطل زره زي ما احنا بنقول كده ولا يسلمه اي لا يسلمه لعدوه وهذا من الكبائر كما في قصة حاطب بن أبي بلتعة ولولا أن رسول الله قد استثناه بقوله أنه شهد بدرا لعل الله قد اطلع على قلبه فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم فهذا الذي فعله حاطب بن أبي بلتعة حين أخبر المشركين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرج عن الملة صح ولا لا ده موضوع كبير يبقى تخلي بالك والله إياك أن تتجسس على مسلم أو أن تسلمه لعدوه أو أن تعين عدوه عليه ونبيك صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوم قال وكيف أنصره ظالما قال أن تكف ظلمه أي عن الناس ثم قال النبي بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه مسلم ده كفاية المصيبة الكبيرة اللي عملها صاحبنا إنه احتقر مين احتقر المسلمين بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم شر وبيل ثم قال التقوى ها هنا وأشار النبي إلى صدره الشريف للدلالة على أن كل ما ذكر لن يتحقق إلا بتقوى الله سرا وعلنا لأن أنا ممكن أتكلم عنك في غيبتك ولا يعلم ذلك إلا الله صح فأوغر صدر صاحبي عليك ومحدش يعرف القصة دي أو صاحبك عليا مش مشكلة بس المسألة دي كلها مردها إلى تقوى الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إن الله كان عليكم رقيبا وهذا تحقيق معنى الإحسان ودلالته أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه فإنه يراك كل المسلم على المسلم حرام احنا لسه قايلين المسلم دي الاستغراقية تقوم تجيلك بقى كل هي أبلغ صيغ العموم عند الأصوليين كل المسلم على المسلم حرام كل من شمله لفظ مسلم على المسلم بس المسلم ده رخم ايه رأيك انت مستثنى يعني في نص بيقول لك المسلم الرخم تستثنيه لا بس ما بينزليش من زوري يا اخي اول ما بشوفه بايه بيركبني العصر برضه مسلم بس المسلم ده ما بيحبني ما بيحبنيش انا احبه ما انا احبه لان انا مسؤول عن نفسي مش مسؤول عنه وصلت يبقى كل المسلم على المسلم حرام لا ويقوم النبي يأكد على دي في ايه في خطبة الوداع وفي يوم عرفة وفي أيام التشريق ويأكد على هذا المعنى في أجل موقف ودي خطبة الأخيرة للنبي خطبها عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام ما حجش إلا إيه إلا مرة واحدة تخيل النبي بيأكد على هذا المعنى قبل وفاته لعلمه صلى الله عليه وسلم بما سيؤول إليه المسلمون مش هو قال لما استيقظ ليلة فزعا قال ها ماذا فتح اليوم من الخزائن وماذا إيه؟ وماذا نزل من الفتن النبي قال كده ماذا فتح من اليوم من الخزائن وماذا نزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات انت عارف النبي شاف في الليلة دي لما قام فزع شاف عرض كده عرض كامل للفتن رآها النبي في رؤياه رأي الايه رأي العين فحدث عنها وكأنه يراها انت اخدت بالك يعني بالله عليك لما النبي مثلا اعطيك مثال وان كان بعيد لما النبي يقول صنفان من اهل النار لم اراهما قوم معهم سياط يضربون به الناس فهم كاذناب البقر الظلمه اللي انتوا عارفينها اه كنايه عن الظلم الشديد الذي سيفعلون لا والثانيه ايه نساء كاسيات عاريات روح كده على الكورنيش هتشوف الكاسيات العاريات او العاريات العاريات ادخل الجامعه ها هوت شورت عدي كده ربنا يكرمك كده وتعدي ناحيه اسكندريه كده ولا المنتزه في الشتاء ولا في الصيف لا في ايه يا رجال هو ايه اللي احنا في احنا في واشنطن ولا ايه اللي بيحصل هو ايه اللي بيحصل الموضوع في ايه فتحس النبي بيصف وكانه ايه يرى وده بقى من جملة الحاجات اللي بتؤكد صدق النبي العيال اللي عندها شك واهتزاز من كثرة ما بيسمعوا العيال الملاحدة والأشكال اللي, اللي ما يعلم بها إلا ربنا اللي بيطلع لك في التلفزيون دلوقتي بشكل موجه بقول له اقرأ بس كده في أشراط الساعة كده عشان تعرف أعلام نبوة النبي انت عارف لو قريت في الموضوع ده هتتسلطن قوي قوي قوي قوي قوي هتحس فعلا أنك تتبع نبيا مؤيدا من السماء عليه الصلاة والسلام المهم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وإيه وماله أنا طولت عليكم صح أنا أختم المخرج السينما بيقول لي أتخ طيب حاضر كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله ولا يحل لمسلم أن ينتهك حرمة مسلم فيما ذكرناه من دم أو عرض أو مال إلا بالدليل زي ايه زي قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة صح ولا لا يبقى ده استثناه الدليل استثناه النص إنما أي مسلم على المسلم إيه حرام دمه لا ده النبي يقول ايه في آخر الزمان كما عند أبي داود والترمذي بإسناد حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في آخر الزمان أقواما يقتل بعضهم بعضا ويزبي بعضهم بعضا فقالوا يا رسول الله أمن المسلمين دول مسلمين قال مسلمون مرجت عقولهم راحت ايه ركنا عقولنا واشتغلنا بقى توفيق عكاشة شوية تخلص دورته يخش اللي بعده وانت ماشي فيه يا سيدي مرجت عقولهم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله هذا الحديث أصل في إصلاح ما فسد بيننا وما ضاع كثير من الناس إلا بغياب هذه المعاني التي ذكرت والحقيقة أن, أن المعاني في هذا الحديث تطول جدا ولكني حرصت أن أجمعها لكم من كلمات أهل العلم وبطون الفضلاء من كتب التراث التي هي سبب من أسباب غنى المسلمين وثراء المسلمين وبقاء المسلمين وعز المسلمين أسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يمسكنا بالحق وأن يثبتنا عليه وأن يشرح صدورنا وأن يهدي قلوبنا إنه جواد كريم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك